أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة
إنجيل يوحنا الأصحاح الأول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته لم يكن هو النور بل ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم كان في العالم فكون العالم به ولم يعرفه العالم إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا يوحنا شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر ثم في عدد 29 وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرف لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازل مثل حمامة من السماء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرف لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان فقال ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث فقال لهما تعاليا وانظرا فأتيا ونظرا أين كان يمكث ومكث عنده ذلك اليوم وكان نحو الساعة العاشرة كان مدراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح فجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان بن يونا أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد في لبس فقال له اتبعني وكان في لبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس في لبس وجد نتنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع بن يوسف الذي من الناصرة فقال له نتنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح فقالت له فيلبس تعال وانظر ورأى يسوع نتنائيل مقبلا إليه فقال عنه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه قال له نتنائيل من أين تعرفني أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التين رأيتك أجاب نتنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل أجاب يسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة سوف ترى أعظم من هذا قال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان في موضوع جليل وسامي وعظيم ولا يوجد ما هو اجل ولا اسمى ولا اعظم منه كالموضوع الذي طرحه الروح القدس امامنا في هذا الصباح للتامل يليق بنا أن تكون لنا قلوب خاشعة وأفكار هادئة مطيعة مقرين إقرارا حقيقيا في أعماق نفوسنا أننا بإذاء الجلال وعظمة سمو موضوع كالموضوع المختص بابن الله الازلي نكاد نكون كلنا جهلاء اما قال الرسول بولس ايها الاحباء بعد سنين عديدة قضاها في الخدمة خدمة هذا السيد الجليل وفي اختبار الشركة معه أما قال لأعرفه لأعرفه هي المسألة في الأصحاح ده أو في هذا الصباح مسألة شوية معلومات أو شوية حقائق عن واحد يا ريت الكلام اللي جاله يوحنا المعمدان لليهود لما ارسلوا علشان يسألوه يرن في اذاننا ويتلألأ امام قلوبنا ايه الكلام اللي جابه في وسطكم في وسطكم قائم دي مش حقائق تاريخية ده واحد ده واحد ده واحد ده شخص موجود هنا موجود في السماء يملأ الكل في وسطكم قائم بس اوعى ينطبق علينا الكلام اللي بعد كده في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه في الانجيل ده صفحة تسعة الرب عمل حاجة ما اتذكرتش في الأناجيل الثاني كان فيه أعمى من ولاده والرب قال ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار ولما قال هذا القول دخل على الارض وصنع من السفن طين وطال به عيني الاعمى ايه في واحد يحط طين على عينين واحد اعمى ده الطين اتحط على المفتح يعين لكن اصل الروح القدس كان ليه هدف رمزي في هذا المعنى بعد كده الرب قال له اذهب اغتسل في بركة سلوان والبشير يوحنا بالروح القدس فسر الكلمة قال الذي تفسيره مرسل اغتسل وبدي بسيط ملخص الموضوع ده ايه ان دخل الرب على الارض وصنعوا من السفل طين صورة رمزية لاتضاع شخصه الكريم من المجد حتى وصل إلى الأرض لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها بدون عمل الروح القدس المشار إليه بماء البركة هذا الإعلان أو هذا الظهور من جانب الله ظهر في الجسد بالنسبة للإنسان من غير عمل الروح القدس يبقى زي الطين على عينيه حتى المفتح يعليه لكن عندما يعمل الروح القدس المشار إليه بماء البركة يفهم بإعلان من الآب إن اللي اتضع ده إن اللي جه ده في الجسد هو المرسل من الله وهو ده اللي يدي ايه البصير قال واحد من رجال الله لما جه يتكلم في المواضيع دي يعني في المواضيع الخاصة بذات ابن الله بشخصية ابن الله أزليته شخصه جوهره طبيعته ظهوره في الجسد قال أخاه هو بيكتب الكلام ده قال أخاه انه وانا بكتب الكلام ده تحل المباحثات العقلية مكان الاشواق القلبية في نفس الانجيل ده برضه وفي اصحاح عشرين شوف تلميذين راحوا القبر وتعلموا حقيقة القيامة ادركوها عقليا او على الاقل اقتنعوا بها مش اكتر من كده مش اكتر من كده معرفة للحقيقة عن النتيجة كانت النتيجة ايه كل واحد روح بيته لكن كان فيه واحدة ما وصلتش للعلم ده ولا قدرتش تدرك هذا الحق او تتبع به وكان لا زال اعتقادها انه لسه مجرد شخص ميت لكن كان عندها حاجة تاني كان عندها عواطف واشواق قلبية هم روحوا بيوتهم لكن هي من غيره ملهاش بيت هم كل واحد روح بيته لكن هي من غيره ملهاش بيت ولا مستقر ولا راحة لا راحة لها حتى تجده حيا كان أم ميتا الرب أظهر ذاته لمين للي ما عندهاش معلومات دي وحقائق أو إدراك أو اقتناع لكن عندها أشواق لا تقنع ولا تهدأ ولا تستقر إلا إذا رأته هو احنا النهاردة بنتكلم الكلام ده عن شخص ابن الله ليه؟ عشان ايه؟ مش دلوقتي هو في الوقت ايه موقفك انت منه؟ انا مش عايز اتكلم كلام كتير من النواحي التفسيرية واللاهوتية احنا النهاردة بنتعامل مع واحد مع شخص مع شخص هو الله الظاهر في الجسد فايه موقف القلب وايه موقف العواطف من هذا الشخص الموجود الكلام اللي بيتقال ده ايه مدى صداه ايه مدى تجاوب القلب والعواطف معاه في البدء كان الكلب ازلي نتعامل مع واحد ازلي طب وليه الكلمه الكلمه لان معنى كده انه حتى من الازل وحتى قبل ما تتوجد اي خليقه اخرى الله في صميم ذاته معبر عن نفسه ما هو اله غامض عاوز يحيط نفسه بهاله من الخفاء والظلام لا ده غير بتاع العهد القديم خالص بتاع العهد القديم كان ورا الحجاب كان ورا الظلام لكن دلوقتي هو ده الله معلنا عن ذاته لكن هو مش بدي معلن عن ذاته لما المسيح جه في الجسد لا لحظة تعبير مش في البدء صار الكلمة لا كان يعني هو كده أصلا يعني الله اصلا في كيانه وطبيعه ذاته واقانيمه ولو ان كلمه اقانيم ما جاتش في الكتاب دي كلمه عملوها الناس كمحاوله بشريه ضعيفه علشان لتقريب شيء من الحقيقه للاذهان الله في اقانيمه معبر عن ذاته بالمناسبة يا أحبة حكاية شرح أقاليم الله وجوهره للتشابيه اللي بيعملوها البشر دي كلها غلط حكاية قرص الشمس وحرارة الشمس ونور الشمس ده كلام كله غلط لأن الله نفسه قال كده في سفر أشعية فبأي شيء تشبهونني الله مش ممكن ولا يصحش ابدا ولا يجوز اطلاقا انه يشبه بشيء من الخليقه من خليقه الله يتشبه بحاجه من اللي عاملها بايده مش ممكن لكن الله العظيم ده الله الثاني ده جاء في الجسد جاء في الجسد وجاء معبرا عن نفسه كلمه يعني تعبير يعني عايز يتكلم عاوز يتكلم يتكلم مع مين عاوز يقول يقول لمين زي ما سمعنا كلمنا كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه في كلام كتير طبعا في الاصحاح زي ما سمعنا ان مش ممكن اجتماع زي ده يكفي علشان بحث موضوع زي ده سمعنا عن أزلية الكلمة وبعدين سمعنا عن تميزه وكلمة تميز عشان يعني ما تبقاش حكاية فلسفة مقصود بها يعني تميز بدون انفصال مش زي ما بيقولوا علينا انكم بتقولوا الله ثلاثة ما حصلش ما بنقولش ابدا ولا الكتاب ما قالش ابدا ان الله ثلاثه الله واحد في جوهر طبيعته وانما في اعلان ذاته يعلن ذاته في ثلاثه اقل وكلمه اقنوم هي كل اللي قدروا الناس يوصلوا له علشان يعبروا عن الشخصيه الغير مستقلة يعني لما بنقول ان الكلمة هو الله مش المقصود ان الكلمة لوحده هو الله لكن الكلمة بالارتباط مع الآب والروح القدس المسيح بالارتباط مع الآب والروح القدس الله عشان كده الرب في عشرة من هذا الإنجيل قال أنا والآب مش شخص واحد لا أنا والآب واحد فالكلمة ده المعبر وفي نفس الوقت التعبير عن الله الله الله الكبير العظيم يجي هنا على الأرض الفاسدة وسط الإنسان الخاطئ الأثيم الله القدوس اللي بيقول عنه الكتاب ساكنا في نور لا يبدى منه يجي هنا عشان يعلن ذاته تبقى النتيجة ايه ايه النتيجة اللي تبقى مؤكد ان حضور الله هنا بمجده وقداسته وذاته معنى هلاك هلاك لكل فاسد وخاطئ لكن عجيبة عجيبة الطريقة اللي جه بيها والكلمة صار جسدا وحل بيننا مملوءا نعمة وحقا ن- الحق حاجة والناموس حاجة الناموس معناه كان بيقول لي انت واجب عليك تعمل ايه من ناحية الله والانسان لا الحق الالهي مش يقول لي انت واجب عليك ايه يقول لي انت مين مش انت كان واجب عليك ايه وقصرت فيه لا الناموس لم يكن الا قياس يكشف اخطاء الانسان لكن الحق مش يكشف اخطاء الانسان يكشف حقيقة حقيقة الانسان نفسه لكن الى جانب ذلك يعلن حقيقة الله نفسه وحقيقة الله نفسه كمن فيه النعمة المناسبة للإنسان القاضي الحكاية أصلها ما عايزاش كفر كلام بيننا بيننا وصينا قائم في وسطنا شخص إلهي سمعنا عنه أوصاف كتير لكن ما أحلى القول ومن ملئه ومن ملئه قد إيه الملء ده؟ الملء ده قد إيه؟ زي ما سمعنا كل شيء واحد يقول سرة أن يحل فيه كل الملء كل ملء له مش بس شاء ان يحل في الابن لا اكثر سر سر ان يحل فيه كل الملك ثلث اثنين يقول الذي فيه يحل كل ملك له جسديا طب وجاي يعمل ايه جاي يعمل ايه قال الله لم يره احد قط الله لم يره احد قط طب احنا عايزين فيها الله ده احنا ناس خطاط وخايفين منه لا الله في حقيقة ذاته هو الله المتسامي بصلاحه الله المتعظم في محبته الله القاصد مقاصد الخير ومشورات البركة للإنسان الله ده الله ده اللي محدش عارف أفكاره أفكاره الصالحة أفكار الطيبة الله ده عاوز يعمل ده الله لم يره أحد قط الإب الإب ده مش ملاك ولا رئيس ملائكة ولا إنسان قبليها بكم عدد بيقول كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا ده بالمباينة مع الشخص الثاني الإب الوحيد مش من فضلكم زي ما بنقول احيانا الذي كان في حضن الاب او اللي احيانا بنقول ابن الاحضان كما لو كان الاب له احضان كثيره الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب حضن واحد واللي يحتل هذا الحضن هو هذا الاب وجه عشان ايه جه عشان يتكلم عن الحضن ده الحفظ الحفظ عن اي شيء يعبر الحفظ عن اي شيء يتكلم الحفظ الحفظ يتكلم عن المحبة يتكلم عن المحبة الابن الوحيد اللي موجود في الحفظ وعارف ايه هو الحفظ ده عارفه كويس لانه موجود فيه ازلا ابدا هو خبر هو خبر من ضمن الكلام اللي خبر بيه قال للتلاميذ الكلام ده لست اقول اني انا اسال الاب من اجلكم لان الاب نفسه هو هذا الاب وجه عشان ايه جه عشان يتكلم عن الحضن ده الحضن الحضن عن اي شيء يعبر الحضن عن اي شيء يتكلم الحضن الحضن يتكلم عن المحبة يتكلم عن المحبة الابن الوحيد اللي موجود في الحضن وعارف ايه هو الحضن ده عارفه كويس لانه موجود فيه ازلا ابدا هو خبر هو خبر من ضمن الكلام اللي خبر بيه قال للتلاميذ الكلام ده لست اقول اني انا اسال الاب من اجلكم لان الاب نفسه يحبكم وبالارتباط مع اعلان الاب كما يتكلم يوحنا في السلسلة الأولى الأصحاح الأول هناك الشركة لأن إظهار الأب ذاته في الإب الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا هذه الحياة الأبدية تدخلنا إلى الشركة مع الآب ومع الإب إنجيل يوحنا ما يتكلمش عن غفران الخطايا ولا يتكلمش عن إخراج شياطين لكن يتكلم عن الحياة الأبدية إيه هو الهدف في الحياة الأبدية وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوه أدي الامتياز أدي البركة أعظم بركة يمكن أن تصل إليها النفس أن يعرفوه أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته عشان كده الرسول بولس في أفسس أربعة لما اتكلم عن كل عطايا المسيح للكنيسة والمواهب قال الغرض منها إيه؟ قال لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان وإيه؟ ومعرفة ابن الله هو ده الغرض هو ده هدف الكنيسة الأعظم إنها تعرف ابن الله ومعرفة ابن الله بعد كده يقول إيه؟ كي لا نكون فيما بعد أطفالاً مضطردين ومحمولين بكل ريح وتعليم كاذب يبقى اللي يحمي من الضلال اللي يحمي من الرياح اللي يحمي من التلاعب هنا وهناك هو معرفة ابن الله عشان كده نفس الرسول يوحنا في آخر رسالته الأولى بعد أن قال عن المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية ختم بقوله أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام معنى كده الكلام إيه معنى كده إن كل حاجة خلاف ده كل حاجة تاني خلاف الشخص ده خلاف الحياة الأبدية الإله الحق والحياة الأبدية هو أصنام ينبغي أن تحطم ليبقى ابن الله الوحيد الجليل الكريم الثاني المستحق كل تعبد وسجود وكرامة وحمد إلى الأبد آمين زي ما سمعنا في حالة انقطاع شركتنا مع الآب ومع الابن وظهور ذلك أي ظهور انقطاع الشركة في انزلاقنا إلى شيء يتعب الضمير ليه بتمر فترة زي ما سمعنا لحد ما نسترجع حلاوة هذه الشركة صحيح انه زي ما سمعنا ان الله بيعلمنا غلاوة هذه الشركة بطريقة للأسف ان مش هي الطريقة اللي عايزها هو لان تقديري تقديري للشركة او بالحري تقديري للاب والابن اللي انا في شركة معاه لما ما يجيش عن طريق معرفتي اساسا لحلاوة هذه الشركة يضطر الله انجاز التعبير انه يعرفني قيمة الشركة دي بمرارة فقدانها هي الحاجة تتعرف بايه بقيمتها تتعرف ازاي اما ان انا اعرف قيمتها كما هي في ذاتها يا اما ان ما عرفتش قيمة الحاجة اعرفها لما تضيع مني واشوف النتائج بتاع ضيعان الحاجة دي وعشان كده احبه فيه طريقتين نتعلم بيهم الشرك يا على ايد الله يا ان ما عملناش كده يبقى عن طريق ايه عن طريق الشيطان لما ما قدرش داود حلاوة بقائه في الشركة مع الله الله وراله يعني ايه الشركة دي عن طريق انه سحبها منه لكن في فرق كبير بين الطريقتين في فرق كبير بين الطريقتين الطريقة التانية طريقة مؤلمة طريقة مؤلمة لما بيقول داود ايه تحولت رطوبتي الى يبوسة الطيب دي حالة كلنا بكل تأكيد بنختبرها لما يت تسحب مننا الطيار وتنقطع عننا القوة لكن اساسا مش المفروض اننا نتعلم الشركة بالطريقة السلبية دي لكن نتعلمها كما هي في حلاوتها مع الاب ومع الابن مش هتكلم كتير زي ما سمعنا نظرا لان اغلبيتكم سمع الكلام ده وعارف لكن عايزين ناخد الامور ببساطة زي ما الرسول يوحنا كاتبها في الاصحاح ده اول ما ابتدى قال ايه قال الذي كان من البدء الواقع احبه ان العبارة دي ينقشع امامها كل مشغولية بالضحك والخراب في ذواتنا الذي كان من البدء الذي كان من البدء والرسول يوحنا كتب رسالته في أواخر الأيام المسيحية بعد أن كتب الرسول بولس تقريبا والرسول بطرس ويهوذا رسائلهم وفيها ظهر بوضوح ان الكنيسة الاسمية بصفة عامة وحتى المؤمنين حالتهم ايه هبطت لكن ايه اللي قاعد ايه اللي قاعد ما تغيرش الذي كان من البدء ده ما يتغيرش ده ما يتغيرش ليتغير الانسان بل أقول وليتغير المزاج لأن زي ما قال أخ الحبيب وأنا أحب أركز على النقطة دي المسيحية مش حكاية مزاج المسيحية حكاية ايمان بشخص وامتلاك هذا الشخص اليقيني الحي الموجود هتقولوا لنا طيب وشفناه فين الشخص ده ما احنا مش قادرين نشوفه طب احنا مش قادرين نشوفه لكن اللي شافه قالوا لنا واللي شافه دول مش كدابين دول شهدوا عن الحق ومش بس شهدوا عن الحق لكن قابلوا في طريق تمسكهم بالحق وتوصيل هذا الحق الينا الكثير من الالام والاضطهاد الناس اللي كتبوا لنا الكلام ده ما كانوش من عظماء هذا الدهر وما كانوش من شرفاء هذا الدهر عشان نقول انهم الفوا الكلام ده لو الكلام ده احب تاليف او كده كان يبقى اللي الفه ليه ايه غرض من وراه غرض يوصل به لحاجة في العالم لكن الناس دول لا كان ليهم حاجة في العالم ولا بيحبوا العالم ولا بيشجعوا على محبة العالم فايه مكسبهم انهم يقولوا الكلام ده لما دول عانوا من الالام والاضطهاد حتى الموت والنفي زي ما حصل في يوحنا يبقى هيقولوا لنا كلام يعانوا في سبيله وتأليف طبعا يعني بالمنطق كده مش معقول الكلام ده انا مش بقول الكلام ده لان هو ده اساس ايماننا لا في الواقع الايمان زي ما بيقول الكتاب بالنعمة انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو ايه هو عطية الله الله هو الذي يضع الايمان في القلب وارجو ان لا نخلط الايمان بالمشاعر يا احبه المشاعر دي والمزاج ده يرتفع وينزل طبقا لحالتنا الجسديه او حالتنا العصبيه او حالتنا النفسيه لكن خلي ده على جنب خالص دي اشياء الرب عارف وعالم بيها ويقدرها لكن ما يحبش انها تكون اساس تعاملنا معاه انا دلوقتي لما قدام عيني بيت الاخوة ده هل اترك لمزاجي او اترك لمشاعري انه يشككني لون البيت ده ابيض ولا احمر اما انا شايف بعيني كده وما هو الايمان الايمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا إيه لا تر فالذي كان من البدء صحيح احنا ما شفناهش لكن اللي شافوه حكولنا عنه قالوا ايه قالوا اللي سمعناه بوداننا ده احنا سمعناه بوداننا وشافته عينينا ومش بس شافته عينينا زي ما يكون حاجة راحت مرة كده في, في لمحة وانتهت لا الذي شاهدناه لانهم عاشوا معاه شاهدناه وهذه المشاهدة مش بس الرسول بيتكلم عنها باعتبارها انها هي حاجة بيحكي لنا عليها لا ده في الواقع ان هذه المشاهدة نتج عنها انطباع في حياة الرسول نفسه بيقول ايه في اعمال الرسل لما شافوا مجاهرة بطرس ويوحنا وعرفوا انهم عاميان وعديم العلم قالوا دول كانوا مع مين دول كانوا مع يسوع فالعملية مش عملية ان حاجة خيالية مرت قدام عينيهم او كلام هم بيحكوه لكن ده واقع انطبع في حياتهم علاوة على انهم كلمونا به انطبع في حياتهم بل واكتر من كده انه منطبع في حياة كل من يسلك في هذا السلوك في الوقت الحاضر لما نشوف شخص يخرج من طين الحمأة ويعيش متسامي جاب ده منين أيمكن أن يكون هذا بقوة الإنسان فيه في العلم البشري أو علم النفس طريقة تطلع الإنسان من نفسه تطلع الإنسان من نفسه لا يوجد لا يوجد أبدا علم النفس ما هوش إلا عملية إيحاء خيالية لكن عمرها ما تطلع الواحد من داخل نفسه المعجزة العظيمة التي تثبت حقيقة ذلك الذي من البدء أن كل من يؤمن به مش بس ينال الحياة الأبدية لكنه من واقع هذه الحياة وبقوة الروح القدس يرتقي فوق نفسه الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي غرائز كائنة فين الطبيعة الساقطة دي غرائز كائنة فين مين يقدر يطلعنا من وسطيها الا واحد فوقيها واعلى منها ويضع فينا من نفس حياته انتوا عارفين نظرية الاوان المستطرقة معروف مش نظرية دي ممكن يعني حاجة تتعمل قدامنا في المعمل وزمان حفظناها واحنا اطفال صغيرين اوان المستطرقة تبص تلاقي عدة انابيب متشكلة واحدة واسعة وواحدة ضيقة وواحدة متلوية لكن كلهم من تحت واصلين على مستوى واحد لما تكب في واحدة منهم سائل او مية يرتفع السائل في كل الانابيب على ايه على مستوى واحد فلما نجد شخص اخذ حياة المسيح لابد ان منسوب الارتفاع والتسامي داخله يرتقي الى الاصل بتاعه زي ما ادم عطانا الانحطاط الى الاصل بتاعه الانسان التاني بيدينا التسامي والارتقاء الى مستواه الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهة ايه كان ليه كلمة الحياة بيقول ليه كلمة يعني ايه التعبير ده كلمة الحياة ليه ما جاش الحياة ايه معنى الكلمة المعبر تمام الكلمة زي ما كتب يوحنا في انجيله الاصحاح الاول وغالبا ان وقت كتابة الرسالة دي كان الانجيل مكتوب فكانوا عارفين اللي فيه المؤمنين الكلمة معناها التعبير وفي نفس الوقت المعبر في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله كان كلمة صار جسدا وحل بيننا والتعبير ده شفنا فيه ايه ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق فكلمة الحياة معناها حياة أظهرت حياة عبرت عن نفسها احنا هنا الله موجود مالي بغير حدود بغير حدود وهو روح حياه حياة الله دي نشوفها ازاي نشوفها ازاي الله عايز يورينا نوعية الحياة دي هو من جانبه عمل كده فالحياة دي في كيانها الاصلي فالله لا ترى الله مذكور عنه ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ايه ولا يقدر ان يراه لكن من العجيب ان الله جعل هذه الحياة تأتي الينا في ايه في شكل شكلنا احنا شكلنا احنا في انسان وهذا الانسان يعيش على الارض بهذه الحياة ويتصرف بهذه الحياة عشان نعرف ايه هي غرائز وميول هذه الحياة عايز تشوفها روح ليسوع في الاناجيل الاربع وتامل فيه وانت بتتامل في حياه يسوع كما هو هنا على الارض ذاك الذي كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس عندما ترى يسوع متحننا ينحني على الابرص الذي جاء جاثيا له يقول له ان اردت تقدر ان تطهرني وكانه عنده الثقه في قدرته لكن ما عندوش الثقه في ارادته او رغبته الرب يقول له ايه اريد اريد يا حبيبي ومش بس اريد ومد ايده عليه وايه ولمسه كانه يقول له ده من رغبتي انا مستعد المسك مش بس اقول كلمه لنتامل في حياه يسوع عندما قابل المراه التي كان ابنها الشاب محمولا وهي ارمله وابنها وحيد يقول الكتاب لما راها يسوع تحنن هي دي هي دي الحياه الابديه اللي ظهرت في انسان تحنن ومش بس تحنن لكن لمس النحش وقف حاملي النحش لك اقول ايها الشاب قم عندما ارى يسوع وهو يحتضن الاطفال هو واحد عظيم بالدرجه دي يعني يهمه اطفال لا شوفوا اهي دي صفات الحياه الابديه يحتضن الاطفال ويباركهم بالاختصار في كل ملامح حياة الرب الإنسانية هنا على الأرض أرى هذه الحياة الأبدية وبعدين كل ما بص لها بالشكل ده أقول عنها إيه هذه حياتي أنا هذه حياتي أنا الحقيقية طبعا يجي السؤال بعد كده طب بس ليه احنا مش متمتعين بيها اه علشان في حاجات كتير فيه الجسد فيه الجسد برغائبه وبالشدة تحت فيه الضعف بتاع الجسم العادي الطبيعي اللي بيخلينا احيانا ما احناش قادرين حتى على تركيز افكار لكن ده ما يغيرش من واقع الحياة ولا سيما اذا كنت اضع نظري على اني ابص لها في مستودعها مش داخل نفسي اي في المسيح يسوع ذاته نفسي أقول كلمة عن حكاية سلوك في النور صحيح كما أشار الأخ الحبيب إن السلوك في النور معناه الشفافية والوضوح أمام الله زي ما بيقول الرسول من الناحية العملية وأما الله فقد صرنا ظاهرين له لكن من الناحية الواقعية لا يوجد مسيحي غير سالك في النور يعني لما بيقول ان سلكنا في النور ده يبقى ايه ده يبقى مسيحي في فرق بين ان سلكنا في النور وان سلكنا حسب النور فلما يقول الرسول ان سلكنا في النور معناها ان كنا فعلا مؤمنين حقيقيين لنا حياة الله ان سلكنا في النور كما هو في النور ايه اللي يحصل اللي يحصل انه يتربى نوع من التآلف والتآخي بيننا وبين بعض لسبب ان الحياة اللي فيك هي الحياة اللي فيك تبقى انت مختلف في ثقافتك مختلف في بيئتك مختلف يمكن في لغتك وجنسيتك وانا مختلف عنك في كل هذه النواحي لكن عندما نتقابل اذ بنا نتآخى ونرتبط ايه اللي ربطنا اللي ربطنا نوع الحياة الواحد اللي فيه ادي ان سلكنا في النور طيب واحد يسأل سؤال لكن ده احنا انسلكنا في النور وهو هنا بيقول ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا طب ما السلوك في النور معناه ان انا تتكشف خطيه يرد علينا الكتاب يقول لنا ما هو برضه ذات النور اللي هيكشف خطيتي هيكشف حاجة تاني موجودة في النور ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من ايه من كل خطية يبقى اذا انا ان اقبلت الى دايرة النور على قدر ما النور يكشف ما في انا من خطية وخراب في الوقت عينه يسطع هذا النور على الدواء والعلاج اللي موجود دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية وله كل شيء
اسمع دوت كوم